التوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن أهل الكفر وماذا يحدث لهم عند مماتهم وكيف أن ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا أعوانا لملك الموت في قبض الروح كما بينا في اللقاء الماضي يخاطبون أهل الكفر ويسألونهم سؤال إنكار وتوبيخ عن آلهتهم المزعومة وكيف أن أهل الكفر في هذه الحالة يشهدون على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وما دام الأمر كذلك فالحكم في الكافر الله سبحانه وتعالى قد بينه في كثير من آيات القرآن الكريم ومنها هذه الآية والتي نحن بصددها في يومنا هذا الله سبحانه وتعالى يقول قال ادخلوا ها ها ادخلوا ايه ها انتوا مالكم نايمين ولا لسه ما ما صحيتوش نصحيكم قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار قال ادخلوا ايه في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار وقفنا عند سؤال في المحاضرة السابقة وقلت قال من هو ها القائل من هو ايه القائل قد قال بعض اهل العلم القائل هو الله سبحانه وتعالى وهذا حكم من الله وإن لم يكن الخطاب حقيقة موجها إليهم فالله لا يخاطب أهل الإيه؟ أهل الكفر وهم ليسوا أهلا لأن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى وإنما يحكي الله سبحانه وتعالى عن قوله وحكمه في هؤلاء والبعض قال إن الخطاب موجه إليهم وهو من خازن النار فهو يوجه الخطاب إلى هؤلاء ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار أي حكم الله فيكم أن تكونوا مع الداخلين في نار جهنم هذه الآية كما ترى الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا في إيه في أمم ماذا يعني هذا هذا يعني أن كثيرا من الأمم قد حق عليها العذاب ووجبت لها النار والشيء الغريب العجيب كما قال أهل العلم أن سمة الكفر هي التي التزم بها أكثر الناس للأسف الشديد أكثر الناس ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى وصف أكثر الناس بالضلال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ووصف أكثر الناس بأنهم غير شاكرين ولذلك قال وقليل من عبادي الشكور ووصف أكثر الناس بالفسق ووصف أكثر الناس بالكفر وأنت إذا ما تتبعت تاريخ الأمم لوجدت هذا من أول دعوة سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل 950 سنة داعية إلى الله وما آمن معه إلا قليل من بعد سيدنا نوح سيدنا هود يقول لقومه واذكروا إذ جعلكم خلائف من بعد قوم نوح وكفر عاد وهم قوم هود بنبي الله هود ثم يأتي نبي الله صالح فيكفر به قومه وهكذا الرسل تأتي تترى وللأسف الشديد السمة الغالبة على الناس هي الكفر الكفر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديث صحيح أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لآدم يا آدم أخرج بعث النار طلع على يخش النار أخرج بعث النار فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كل ألف تسعمائة تسعة وتسعين جهنم واحد داخل الجنة ولذلك أهل الإيمان هذه الأمة لما سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا القول فتفزعوا وفزعوا كيف هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بالنسبة للأمم إلا كشعرة بيضاء في جسد ثور أسود احنا المعدل بتاعنا النسبة بالنسبة للأمم ها نسبة شعرة في جسد ثور هي بيضاء وباقي الشعر ايه يبقى قد ايه يبقى قد ايه ولا حاجة ولا حاجة ولذلك الحمد لله غالبية أهل الجنة من هذه ها الأمة من هذه الأمة لكن باقي الأمم شوف ربنا في أمم قد خلت سبقت ها ها قد خلت ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في ال... في النار ما تسمع من الجن والإنس في النار تقف واقفة بقى إني ما في شك أن الجن أمة كالإنس ومكلفة وبنص القرآن الكريم منا الصالحون ومنا القاسطون بنص القرآن الكريم كنا طرائق قددا ملد كالإنس النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث إلى الإنس وصرف الله إليه نفرا من الجن واستمعوا إلى القرآن وآمنوا به أليس كذلك كان السؤال ها هنا الجن كيف يعذبون من كفر منهم تعذب ازاي هل هو يدخل النار برضه قال طيب إذا كان سيدخل النار ها فالله سبحانه وتعالى يقول وخلق الجان من مارج من نار ودي المشكلة اللي وقع فيها البعض ان الجن خلقوا من النار تمام فلا بد اذا كانوا سيعذبون ما يصلح لهم عذاب ها النار لان النار لا تعذب بالنار امال تعذب بايه قالوا لا ده في واد في جهنم ها هذا الواد من أشد ما تجد برودة ويبقى الجن هيعذبوا بالبرد ولن يعذبوا بالحرق وده اللي هي لأنهم استعظموا ان الجن مخلوق من النار فكيف يعذبوا ها بالنار طبعا هذا كلام لا يستقيم لا مع الشرع ولا مع العقل مع العقل انه هو استبعد ان يعذب النار بالنار ونسي من المعذب بس فعقلا كده ما تتكلمش بيها لا تتحدث فيها تمام وانت قد خلقت من الماء والطين وقد يكون هلاكك بالماء والطين وتعذب بالماء والطين أليس كذلك أليس كذلك بلى بلى فكذلك الأمر قالوا العقل يقول إنه صحيح هو مخلوق من النار لكن كيف يعذب بها هذه لا نسأل عنها لأن المعذب هو الله هو إيه هو الله هو الله هذه واحدة الثانية كما قلت ده العقل الشرع بقى الشرع قطع, قطع في هذا الأمر وتجد في كثير من آيات القرآن الكريم الحكم على كفرة الجن بالخلود في النار ككفرة الإنس ومن هذه الآيات هذه الآية قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فين في النار في النار يبقى كذلك الجن يدخلون النار ويعذبون بها من مات على كفر ومعصية منهم كالإنس تماما بتمام الكيفية ده يحصل إزاي ها نقول الفاعل من الله تتكلمش فيها كتير خلاص يبقى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في ألف النار ربنا بقى يكلمك عن حال أهل النار فماذا يقول كلما دخلت أمة لعنت أختها أختها الأول يعني إيه أختها يعني إيه أختها يعني إيه كلما دخلت أمة لعنت أخت أختها يعني إيه يعني بينهم رحم رحم قال لا الأخوة هنا هنا تعني المشابهة كما قال الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا في القرآن الكريم عن مقولة اليهود للسيدة مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يا أخت هارون يعني إيه يا كتخته لا يا شبيهة هارون في التقوى والصلاح ولذلك يقولون كل إنسان يشابه إنسانا في أخلاقه وأفعاله يقال له هو ها هو أخوه هو إيه أخوه ولذلك سبحان الله مثلا كان عندي ضيف ومعه ابنه ابن كثير العبث كثير العبث وله بنت عم كثيرة العبث تسبقه في السن قل له سبحان الله انت ابن اخوها اخوها يعني ايه يعني ايه بقى ومعناها ايه بقى عايز يقول ده شبيه لها بالضبط نفس التصرفات نفس الاخلاق نفس كذا نفس كذا نفس كذا المسألة لا تختلف لا تختلف ولا تتغير فكلما دخلت أمة لعنت أختها وده ليه قال لإني أهل الكفر تشابهوا تشابهوا رقم واحد إنكار التوحيد اتفقوا عليه تكذيب الرسل اتفقوا عليه وصور تكذيبهم للرسل وصور تهديدهم للرسل ستجد أنها واحدة والله واحدة ولذلك ربنا يوحد وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ما في أمة إلا واعترضت على رسولها أمة كافرة إلا لأنه ها بشر يبقى واحد ولا مش واحد شبهوا بعض ولا مش شبهوش بعض خلاص تيجي ترجع لسيدنا نوح يصدروا له تهديد وعيد إن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يبطل ينرجمك شوف دي اتقالت لفين لأول نبي سيدنا نوح هتلاقي بعديه إبراهيم أبوه بيقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مالية خدها مع سائر الأنبياء كده وبص عليها لحد ما توصل لرسل لرسل جاءوا بعد عيسى ها وهم الرسل الذين جاءوا إلى أنطاكية وتحدثت عنهم سورة ياسين قالوا إنا إليكم مرسلون مش كده قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أدي نفس المشكلة وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا إيه؟ لنرجمنكم شوف اتقالت لنوح وبتتقال فين اتقالت نوح بتتقال فين فهتجد اللبس الاعتراضات واحدة اسلوب التهديد واحد وكأنهم اتفقوا ها على ذلك أكنهم إخوات بالظبط كل منهما يرى الآخر فيقلده فيقلده وعشان كده ربنا قال كلما دخلت أمة لعنت إيه ها أختها كله بيشبه كله صورة بالكربون صورة بالكربون خلاص لعنت إيه أختها يبقى كلما دخلت أمة لعنت أختها اللي حاصل أن أهل النار مهما كان بينهم من حب وود وتقليد في الحياة الدنيا ما كله طالع بيقلد كله يعني الجيل اللي كفر الآن بيقلد الجيل اللي ايه السابق كذلك وجدنا آباءنا كذلك ألفينا آباءنا مش كده هي القضية كده يبقى بتحبوهم ولذلك كان الواحد منهم يتحرج أن يخالف ما كان عليه السابقين من آبائه وأجداده وده اللي منع أبا طالب أن يؤمن وهو على فراش الموت بعد أن كاد أن يقولها والله بعد أن كاد أن يقولها ظل به النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي كلمة قلها وكاد أن يقولها والله إلا أن الشياطين الإنس قاعدين وكان منهم أبو جهل قال تموت على غير دين آبائك وأجدادك هتبقى لك وصمة عار فأبى أن ينطق بلا إله إلا الله فمن فرط حبهم للآباء والأجداد قلدوهم يجوا في الآخر هيعملوا فيهم إيه بقى هيلعنوهم الله يلعنك ما سبت لي خير وما قلدتك في خير الله يلعنك يبقى كلما دخلت أمة لعنت إيه لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا كل بقى استقر في نار جهنم والعياذ بالله حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم آخر أهل النار دخولا سيقول لأول أهل النار دخولا خد بالك بقى من الحتة دي قالت أخراهم ليه لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار طب بص للتعبيد تاني كده قالت ايه اخراه اخر اهل النار دخولا اخر اهل النار دخولا خلاص لمين لأولاه طيب وهو اخراهم شافوا اولاهم طب اولاهم دي ترجع لزمن سيدنا نوح واخراهم دي ترجع لفين ها لسه ولسه ولسه اللي جاي ولسه اللي جاي طب يقولوا هؤلاء ايه ربنا هؤلاء ايه اضلونا طب ودول اللي ضلوهم ودول اللي ضلوهم الايه وده يوريك ان اول واحد سن الشر هو الذي اضل كل اهل الشر اللي عشره واللي هيجي بعد مليون سنة ان هو صاحب السبق ها هو صاحب الفكرة فأول كافر ده مصيبته تقيلة زي أول قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح والله هذا حديث صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يتكلم عن القتل ويحذر منه فيقول وانتوا عارفين القرآن أول قاتل أول قاتل كان ها أحد ابني آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين أول قاتل شوف النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام شوف النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ما من نفس تقتل إلى أن تقوم الساعة إلا وكان على ابن آدم وزر منها شوف بقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل واحد يقتل ياخذ ذنب من قتل ومثل هذا الذنب يروح لمين لابن آدم ليه ليه ها هو المبتكر هو المبتكر صاحب الفكرة صاحب الفكرة ولذلك كل مخترع حاجة فيها فساد والله الويل له ولذلك لما قال بعض أهل العلم وهم يتكلمون عن البدعة ويقولون إن صاحب البدعة لا تنفع له توبة والله عند بعض أهل العلم هذا إن صاحب البدعة لا تنفع له توبة قالوا لأنه لو تاب هو لظل ملقيا عليه ممن حملهم على أن يتبعوا بدعته بدعته اللي شغالة وعمال يشيل منها حتى لو تاب هو وكفر حتى لو تاب وكفر ولذلك حذرت من أن يعني تفعل شرا تسنه للناس وتعلمه للناس أو أن تبتدع أمرا يتبعك فيه الناس احذر هذا احذر هذا ولذلك كل أمة ضلت وتتكلم بقى عن الشرك يا أخي سبحان الله سبحان الله فتلاقي ال ال كل من اتبع هيحملها في الآخر اللي إيه بقى هيحملها في الآخر إيه المسؤولية المسؤولية الشرك سنو الشرك ومش عارف يا أخي بتابع أحداث 24 ساعة ويقولوا خبر مش عارف أنا والله حسبي الله ونعم الوكيل في الإعلام يا أخي والله يقول لك اكتشفوا مقبرة الإله مش عارف اسمه الإله ايه يا والله لا سمعت الخبر لسه سامعه في التلفاز بعد 24 ساعة مقبرة إله هو الإله مات لا حول ولا قوة إلا بالله طب ما قولوا لنا نعزي شوف الجهل والغباء شوف الجهل والغباء بيتباهوا بشرك الفراعنة بيتباهوا بيزيعوه على الناس بيتباه ولا تعليق بيقولوها كده ويتباهوا بقى اكتشاف اكتشفوا مقبرة إله شوف الجهل شوف التخلف اللي احنا عايشين فيه شرك وضلال مبين وعمالين يتباهوا بحضارة الفراعنة حضارة ايه حضارة كلها طوب واسمنت وشرك ايه اللي وصل لنا من الفراعنة قول لي ايه اللي وصل لك شوية طوب ها وشوية شرك خدت ايه قول لي بقى الحضارة دي ايه هو عجبهم ان الغرب الكافر مقبل عليه طب ما هو مقبل عليه غرب, غرب كافر احنا اهل اسلام واهل ايمان واهل ايمان كل يوم عمال تقول لك اكتشف مقبره ما تكتشف الله يفحمه بطرح مراه كان مشركا كافرا ابن كافر الخير في هذا يعني الخير في هذا يعني سبحان الله العظيم فشوف اول من سن الشرك ينبغي نتلصل منه مش نتباهى به نتباهى به فشوف يعني القرآن قالت أخراهم لإيه لأولاهم ربنا إيه هؤلاء أضلونا الضلال البعد عن الحق فمعلوم عن الحق طب إيه المطلوب تعال بقى هنا قالت إيه قالت إيه أخراه لمين طب هم أخراهم قالت لأولاهم طب شوف القول راح فين ربنا يبقى أخراهم وجهت الكلام لمين لأولاهم ولا لله ها لأولاهم ولا لله ها ما تقول لي ها شوف التعبير وانا عشان كده قلت لك خلي بالك من هنا نقولها تاني قالت ها اخراهم لاولاهم تقوم تديها ودنك ال الاخر الناس آخر القوم دخولا هيقولوا لمين لأول القوم دخولا مش كده هيقولوا لهم ايه ربنا هؤلاء الله يبقى كان المفروض قالت أخراهم لمين لله مش لأولاهم بقى مش كده كلام الترتيب ده كده صح عندك شوفوا كده بص في المصحف كده بقول لكم بصوا في المصاحف انظر في المصحف ها ودي من الحاجات اللي بيعترض او اعترض عليها بعض المستشرقين يقول لك خلل في السياق خلل في السياق وكنا في جلسة كان فيها احد المستشرقين وكان الماني فاذكر انه كان من اعتراضاته على القرآن الكريم ان القرآن الكريم فيه خلل في السياق فكان من ضمن الحاجات اللي استشهد بيها الآية دي هذه خلف السياق تقول بالضبط كأنك هتقول كده بالضبط كما أقول لك قال عبد الله لأشرف يا شيخ علي اضرب ينفع كنت تقول ايه بقى قال عبد الله لمين للشيخ علي اضرب أشرف لكن قال عبد الله لأشرف يا شيخ علي ضرب هو ده اللي عندك في الآية بالظبط قالت أخرى لأولاهم ها ربنا الله فين قالت لها يا فين- فين بقى اللي قالت لهم ايه بقى ها فراح جايب لي الآية دي وقال لي هذا خلل في السياق قلت له الخلل عندك خلل عندك ليه خلل عندك ليه انا قلت لكم فيما مضى ال- الذي يريد ان يفهم فهما صحيحا للقرآن او ان يأخذ حكما صحيحا لابد ان يكون ملما بلغة القرآن فاكرين زمان لما قلت لكم الاخ وجدناه يصلي وبعدين واقف ماسك ايده كده وايده كده خلاص وسألته وسألته فقلت له يا أخي سبحان الله هذه الهيئة انك تقف ممسك اليد هكذا زي المربع هاتوا مربع جبتها منين فيجيبني بتهكم كده ويقول لي وطبعا كنت لا أعرفه ولا يعرفني يعني التقينا في مسجد قدرا وكنت في في الوقت ده عشان أحدد كنت في بلدة اسمها جمصة فكنت في جمصة فدخلت صلي وكنا في صلاة جمعة وأخ عليه سمت الإخوة الفضلاء فطبعا عز عليا ان يكون واقف كده جنبي في الصلاة جبت دي منين فقال لي انت انت بتقرأ في الدين طب يا عم ان شاء الله هتعلم اقرأ اقرأ ايه قول لي بس هتعلم قال لي إيه لو كنت تقرأ ال- قرأت ح- كتاب اسمه المغني لابن قدامة كنت عرفت ان هي دي هيئة السنة قلت له طيب يا اخي سبحان الله مش عايز اقول لك ان انا كنت بقرأ في المغني لابن قدامة ده قبل ما هو يتولد مثلا واخد بالك؟ او هم هو من قبل ما يعرف هو فك الخط لكن ها يلا طيب ايه بقى الموجود في المغني لابن قدامة قل لك الامام احمد وهو يتكلم عن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اذا وقف قال كان يقف واضعا اليمنى على اليسرى ممسكا بالكوع قلت له والله ما اختلفنا ده كلام موجود فعلا قال صاحب المغني وهو يح- بيذكر هذا عن الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن حنبل بينقل هذا بسند عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن واضع اليمنى على اليسرى ممسكا بالكوع طبعا صاحبنا واخد بالك عنده كوع علمي واخد بالك ما فيش علم خالص جعان علميا فهو خد الكوع هو ده زي ما خدت عوام الناس لغويا ده خطأ ده خطأ احنا اتفقنا وقلت احنا كنا زمان حتى كانوا يمسكوا الطلبة الازهرية يتهكموا بيهم لما يبقى طالب وعايزين يحقروه ويقولوا مش عارف حاجة كنا نقعد نقول له انت لا عارف كوعك من بوعك من كرسوعك واخد بالك فقلنا يا اخوانا اليد فيها مجموعة من العظام فيها الكوع وفيها البوع وفيها الكرسوع وفيها المرفق فلا بد ان انت تبقى عارف ده طبعا صاحبنا ما عندوش درايه باللغه لا عنده درايه بالكلام ده زيه زي عام الناس بالكوع يبقى الكوع اهو زي ما الناس بتقول على ده اي خبطني في كوعي اي مش عارف إيه، ده كوعك والله ما كوعك ربنا ما قال عنه كوع قال وايديكم الى المرافق فاسمه الشرعي مرفق وأما كما قلت باقي العظام الكوع والكرسوع والبوع قلت اما تيجي تمسك ايديك من عند رزغ اليد كده روح تنيها يظهر لك عظمة ناحية اليمين وعظمة لو- ناح- ناحية اليسار العظمة اللي ناحية اليمين دي اللي هي ناحية اليمين دي شايفها شايفها ولا مش شايفها اعمل ايدك كده وانت تشوف العظمة البارزة اللي ناحية اليمين دي بيسموها كرسوع العظمة اللي لجوه ناحية اليسار دي بيسموها كوع لما تتني صباعك الكبير تطلع لك عظم إما بلغة القرآن وبلغة السنة بلغة السنة زي ما قلت بالضبط لما نيجي نتكلم عن سيدنا يونس وذنوني الظ- الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه لو واحد ما عندوش ضرب اللغة يبقى يفهمها كده اعتقد أننا لن نستطيع أن نسيطر عليه لأن قدر آه، معناها استطاع هو كده لا قدر في اللغة معناها بتأتي بمعنى استطاع وتأتي بمعنى ضيق وهذا هو المعنى المراد كما في قول الله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يبقى إذا هذا لابد أن أكون ولذلك أول شرط بيوضع للمفسر وللمحدث أول شرط كده أن يكون عالما باللغة مش عالم باللغة هيودي الدنيا في ده داهية ربنا وصف قال قرآنا عربيا فأنت ألماني زي ما قلت له قلت واخد ترجم له أنت ألماني جاي تتكلم في عربي إيه تعال تعلم العربي ولو تعلمت العربية لما اعترضت أصلا فطبعا حبيت اقول له انت حمار في اللغه العربيه بس قلت له باسلوب مهذب قلت له لا تيجي تتعلم العربيه وبعدين تعترض تعترض ليه اللغه العربيه فيها لام بيسموها لام الاجل لام الاجل خلاص تقول ايه حدثت محمدا فقلت للوزير فلما تيجي بقى مش هتقول حدثت محمدا حدثت لمحمد فقلت للوزير حدثت ايه لمحمد يعني ايه فقلت للوزير يبقى حدثت لمحمد اللام دي معناها ايه اي حدثت لاجل محمد مين الوزير بقى هي لام الاجل هي الموجوده هنا قالت اولاهم لأخراهم أي لأجل أخراهم يعني بيطلبوا حاجة ها قالت أخراهم استغفر الله قالت أخراهم لأولاهم أي قالت أخراهم لأجل أولاهم يعني بيطلبوا لأولاهم بحاجة يبقى هيطلبوا مين ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار واضحة كده واضحة كده يبقى دي بيسموها لم ايه لم ايه لام الأجل يبقى في خلل في السياق لا يبقى يقول لك في خلل في السياق الخلل فين فين في مخه ها هو تعبان عربية وعقلا أنا لا علاقة لي بهذا أنا لا علاقة لي بهذا ودي بتحدث كما قلت كتير تيجي تقول لي والله أنا أنت تعرف ال- الوزير فعايزك ت- ت- ت- ت- تكلمه عني فأنا أقول كده حدثت لمحمد الوزير يبقى حدثت لمحمد يعني ليه لأجله علشانه حدثت له مين الوزير فهم لأجل أولاهم حدثوا الله قالوا لله يبقى قالت أخراهم لأولاهم يبقى معنى اللام هنا لإيه لأجل أولاهم بيطلبوا للأولينيين بحاجة بيطلبوا لهم بإيه بقى طلبوا لهم بإيه ها يقول يا رب آه، صب عليهم من العذاب الضعف ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ضعف الشيء مثليه ضعف الشيء مثليه يبقى هم طلب طل- ط- طالبوا لهم بايه بقى بمضاعفة العذاب ليه قال والله عذاب استحقوه لكفرهم وهم بيطلبوا لهم بعذاب آخر لأجل أنهم قد أضلوهم أضلوهم ولذلك دي حقيقة ان فعلا اهل الضلال يحملوا اوزارهم ومن اوزار الذين ها يضلونهم بغير ايه بغير علم فهياخد اتنين وزر انه كان في نفسه ضال وزر لانه ايه اضل فهم بيطلبوا لهم ده ان تديهم عقابهم وتديهم كمان قد ها عقابنا لاجل انهم قد اضلونا اضلونا ولذلك عاقبة المضل ده خطيرة خطيرة خطيرة فليقعد بقى يضل الناس شوية يعمل لهم عيري شوية يعمل لهم مسلسلات مش عارف ايه شوية يعمل لهم ايه شوية يهاجم الدين شوية يحارب الدين شوية يخرف في الدين شوية مش عارف ايه عاقبته وخيمة عند الله وخيمة عند الله يبقى آتهم عذابا ضعفا من الايه من النار شوف ربنا يرده ليه قال لكل ضعف اه والله هم وانتم هم وانتم طب ليه لكل ضعف ليه لانه ما من كافر الا وهو ضال ومضل يعني اللي قبليكم اضلوكم وانتوا عملتوا ايه ضليتوا اللي بعديكم مش كده ل- لكل ضعف وكل اهل النار عشان تبقى عارف بيضاعف لهم العذاب ضعف يعني ايه يعني اولا هم مخلدون في النار ولذلك ربنا لما يتكلم عن أهل الكفر في سورة النساء والخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله إيه؟ وسألت إخوانكم وسألتكم في المسجد ده زمان بس انتوا بتنسوا احنا بنفصل صوت النساء ربنا لما قال خالدين فيها أبدا كنا منتظرين يقول إنه شديد العقاب قوي جبار متين مش كده قال وكان ذلك على الله إيه؟ ليه ختم الختام ده وكان ذلك على الله إيه؟ يسيرا اللي هو ايه اللي هو ايه خد بالك انا قلت لخو- ليكوا زمان انتوا بتنسوا قلت لك انت لو جئت الان وضعت واحد في النار في نار نار من نار الدنيا لتعذبه كم يمكث كم يمكث يقعد قد ايه اه ولع حفره وارمي فيها واحد عشان تعذبه يقول انا هعذبه نعم. والقه فيها كم يمكث خلاص، هقول ساعة يا عم ما تزعلش خلاص انا هقول كده انت قلت دقيقة واللي قال ثانية لا انا هقول ساعة لكن ممكن يقعد اكتر من كده بعد الساعة دي اللي ايه اللي هيحصل ينقطع عنه العذاب مش هيحس بقى مش هيحس ولا هيحس خلاص راحت الروح فانقطع عنه العذاب طب كيف هم يخلدون في النار ها ويشعرون بالعذاب يقعد في النار وشاعر بالعذاب قال وكان ذلك على الله دي ما يعملهاش غير مين بقى غير الله ان يخلده ويضمن له حياته عشان يقعد يتعذب كده دي ما يعملهاش غير مين غير الله وتكلفه ايه كان ذلك على الله إيه؟ يسيرا يسيرا فبقول ان اهل النار دائما يضاعف لهم العذاب ليه كل يوم بيمر عليه يرى الوانا من العذاب والعياذ بالله يرى الوانا من العذاب فكل أهل النار في مضاعفة في العذاب والعياذ بالله نسأل الله السلامة ولذلك ربنا يقول لكل ضعف ولكن لا تعلمون لا تعلمون لا تعلمون ليه لأن كل واحد بيشغله ها حاله صارخ صايح مستغيث كل واحد يريد ان ينجب نفسه ولو ضحى بالاخرين يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بايه ببنيه شوف حتى عياله خو- في داهيه بس اطلع عنه بس اطلع عنه ما دي اللي انتوا بتقولوا عليها لو جالك ال- الطوفان ها حط ايه فما بالك لو جت النار بقى م? يا الله يا الله شوف سبحان الله العظيم سبحان الله ولكن ايه يبقى لكل ضعف ولكن ايه ولكن لا تعلمون هم قالوا كده في حق السابقين السابقين هيسكتوا فلا لازم يردوا هم كمان بقى لازم يقولوا حاجة وقالت أولاهم ردوا بقى هم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ايه اللي حصل بقى قالت ايه قالت ايه ولاه ليخراه ايه يا سيدي فما كان لكم علينا من فضل يعني انتوا عايزين تقولوا ان انتوا اخف مننا واحسن مننا شويه زي ما بيقولها بيبقوا كلهم في بلاعه واحده ويتفاضل بعضهم على الاخر يعني هتلاقي واحد بيشرب سجاير هو آه، مزفت اللي بيقولوا عليه معسل ما هو مزفت والله انا قلت قبل كده مزفت يفتح العلبه تلاقي كتله زفت بس هو عشان يحببوا الناس يقول لك معسل وانت تلاقيه هو زفت والله مزفت عباره عن حته جله حاطينها وعليها بلاك وهو يقعد يشرب يقول لك بعمر الطاسه طاسه ايه يا ابو طاسه خربانه انت طاسه ايه اللي بتعمر بالهباب دي واخد بالك يا ربنا يهدي فتجلس تتكلم معاه يوم رد عليك يقول لك ايه يقول لك يا اخي الحمد لله ده انا احسن من غيري ده غيري بيشرب حشيش وافيون و... يبقى هو بيتفاضل على غيره بانه ايه أخاف اهو فرديت مولى على واحد عمال يقول الحمد لله ده غيري شوف فلان بيشرب ويشرب قلت له الحمد لله كلكم في بلاعة واحدة أصاب بعضكم أسفلها وأصاب بعضكم أعلاها لكن في النهاية كلكم فين في البلاعة الحمد لله بتباها على إيه بتباها على إيه بلوعة واحدة بلوعة واحدة فده اللي أراد ال- الأولون أن يقوله للآخ- للآخرين فما كان لكم علينا من إيه من فضل أنت كافر وأنا إيه وأنا كافر أنا صحيح أسبق في الكفر لكن ده ما يفضلكش عليا في النهاية احنا برضه كلنا في بلاعة واحدة فما كان لكم علينا من إيه فما كان لكم علينا من فضل طب هم صدقوا في هذا صدقوا في هذا بعض أهل العلم يقول لا كذبوا لأن زي ما قلنا التبعة بالدرجة الأولى بتقع على السابقين وهم كذبوا لأنهم من عادتهم الكذب وهيبقى في كذب في الآخرة قال آه ف- ده المشركين يجوا في الآخرة هيقولون والله ربنا ما كنا مشركين هو عايز عادي وخلاص قول أي كلام أي كلام فقالوا آه كذبوا الكذب وارد اهو ما في مشكلة البعض الآخر بيقول لا صدقوا هم فعلا ده صدقوا ده حق ان ما في كافر له فضل على كافر الكل ها في نجس واحد خلاص خلاص فما كان لكم علينا من ايه من فضل وبعدين ارادوا ان ينفوا عنهم العذر انتوا بتقولوا اضلونا يعني انتوا قلدتونا والانسان حينما يحاسب لن يسأل قلد او لم يقلد لأن ربنا قال كل نفس بما كسبت رهينة فمالكش عذر انك تقول يا رب أصلا أنا شفت فلان بيعمل فعملت زيه لا عذر لك في هذا لا عذر لك في هذا مش هيبقى لك عذر إنما أنت تؤاخذ يوم القيامة عن كسبك وعملك عملت أو لم تعمل لا علاقة لنا لا علاقة لنا بقولك أنا قلدت فلان أو اتبعت فلان ولذلك ربنا يظن فذوقوا العذاب بما كنتم إيه؟ تكسبون ده عملكم قل أنت عملت ليه لا علاقة لي بهذا لأن ربنا رفع المؤاخذة عن الناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ ما, قالش- ما, ما كانش فيها ربنا لا تؤاخذنا إن قلدنا كان فيها كده كان فيها كده ابدا ابدا فلك كسبك انت تؤاخذ عليه ولا يعفيك الا الخطا او النسيان او الاكراه ما استكرهتم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان بقى فذوقوا العذاب بما كنتم ايه تكسبون طيب العذاب ده بقى عامل ازاي بقى ربنا يعيذنا يا رب اه يبقى ايه اللي هيحصل لهم بقى شوف الآية اللي بعد كده بتقول لك ايه ها ان الذين ايه كذبوا بآياتنا وايه واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين إيه؟ كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها وهنتكلم عن التكذيب وإيه؟ والاستكبار لا تفتح لهم إيه؟ أبواب السماء ما معنى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ها؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط في قراءة حتى يلج الجمل وقراها ابن عباس وفي قراءة حتى يلج الجمل يبقى الجمل بتشديد الميم والجمل بفتح الايه فتح الميم بدون تشديد كده خلاص ايه الفرق بين القراءات الثلاث في فرق و- ولا كلها واحد من كانت كلها واحد يبقى ايه هو الجمل والجمل والجمل ها مم. يا شوف يا صحيح عايز تعرف عايز يعني يبقى تجيلي ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى آه، بيقول لي لقد احل الله صيد الكلب المدرب فهل يجوز شراء الكلب المدرب ام لا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول من اقتنى من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان اللي يقتني كلب كل يوم ينقص من حسناته قد ايه قيراطين قيراطين وطبعا انت تلاقيك لو قعدت يعني يا هم القيراطين يا ده انت عندك اكتر من كده ده انت اللي حصلتهم يمكن يتاخد النهارده ويكملوا من بكره يا والله كارثه ينقص من حسناته كل يوم ايه خيراتين سبحان الله ده لل ده للمسلم الكافر طبعا ما فيش حاجه تنقص منها هو كله رايع رايع فهذا الكلام لك في لفظ قيرات واهل العلم قالوا انه آه، بعضهم حب يوفق بين الحديثين قال ان النبي قال الاول قيرات ثم شدد الوعيد وقال قيراتان البعض الآخر بيقول لا ده قيرات لمن كان في البادية وقيراتان لمن كان في المدينة لأن بيبقى ضرر الكلب أكبر أكبر اللي ما في شك أنه بينبح الضيف ويرد المسكين ويفزع الأولاد ده غير ولغ ولا آخره تمام البعض الآخر بيقول أن قيرات خارج الم- ال- المكة والمدينة وقراطان لمن اقتنى كلبا في مكة والمدينة أيا كان الأمر لم تكن هذه القاعدة قاعدة بلا استثناء لا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها استثناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب زرع أو صيد أو غنم إلا كلب إيه زرع أو صيد أو غنم يبقى الشرع استثنى لك ثلاثة أهو كلب صيد لأن ربنا قال في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل له قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه يبقى ده كلب ايه كلب صيد وكلب ماشية عندك مواشي خاف عليها من الذئب وكذا وكذا فتجعل لها ها كلبا وكلب زارع خاف عليها من الحيوانات تدخل في الزرع وتتلفه أو اللصوص ها يدخلوا إلى الزرع فيسرقونه فتجيب كلب ليحرس لك الايه؟ ليحرس لك الزرع آه، آه، آه، يقول آه، آه، آه، أحد الأئمة شارح موطأ الإمام مالك اسمه إيه بسم الله ما شاء الله مش حد فيكم عارف كتب خالص هتذكر الآن إن شاء الله هتذكر الآن نعم يا راجل شارح موطأ الإمام مالك أنا هفتكره الآن بس ادعي لي بس ربنا يذكرني يا رب مش عارف اسمه راح خالص فشارح موطأ الإمام مالك وهو من علماء السلف بيقول إني قال أهل العلم قال أهل العلم وكل كلب يجلب نفعا ويدفع ضرا يقاس على هؤلاء بمعنى مثلا في كلاب بيتخذوها للشرطة بتدل على المجرمين اه ممكن اه ممكن ولذلك اللي راح منكم المعرض ال- السنة دي خلاص اللي راح منكم المعرض السنة دي كان يلاقي واقف على الباب ايه اللي كانوا يخشوا بالسيارات نيجي داخلين بالسيارة يروح موقفك والكلب يلف حوالين الايه السيارة وبعدين يروح باصص للحارس هسيس له دماغه يقول لك طب خش قال لك الكلب قال لي تعالي هو ما معكش حاجة خلاص واخد بالك كده ايوه تمام آه ابن عبد البر شرح موطأ الإمام مالك الإمام مالك آه، شرح ابن عبد البر موطأه في كتاب 36 مجلد اسمه التمهيد لابن عبد البر التمهيد لابن عبد البر ده من أعظم كتب شروح السنة عشان تبقى عارف وكان ابن عبد البر عليه رحمة الله يعني عنده غزارة في العلم في العلم فابن عبد البر بيذكر ان يحفظ بقى مش تقول لي مش عارف ايه يحفظ ده فبينقل عن اهل العلم ان كل كلب يجب نفحه ويدفع ها بوم فبيستخدموا الكلاب اهو في في في المخدرات وعلى الحدود بيستخدموها بيستخدموها آه، وهكذا وهكذا يبقى ليها آه، جلب نفع ودفع ايه ها ضر أهو، مش كده ولا ايه فما كان على هذه الشاكله واتخذ الكلب لهذا الغرض دخلت في الاستثناء لكن بقى م- مربيه ابص الاقي شحط ولا بغله ماشي في الشارع وبعدين ماشي ماسك كلب مش باين من الارض عامل زي الفار لو طلعت له قطه تجيب له سكته قلبيه ومسميه الكلب لولو ده بقى ان شاء الله عشان يحرس ولا ولا يصطاد ده بقى يعرفش يصطاد صرصار سبحان الله ليه بقى واخده لولو تخاويه تخاويه زي اخوها في الرضاعه بالظبط وتلاقي لولو قاعد في العربيه حضرتك واقف في حراره وقيظ ها وهو بيطلع لك لسانه يقول لك شوف انا راكب في المكيف ازاي خليك انت بره كده سبحان الله ويصرفوا عليه الافات الجنيهات الافات الجنيهات عقول متخلفه عقول متخلفة آخر طبعا بيستثنى من هذا الاستثناء انه لا يتخذ الكلب الأسود البهيم كما قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ذلك لأن الكلب الأسود البهيم كما صح والنبي صلى الله عليه وسلم قال واتكلمت معكم في هذا الموضوع من ذي قبل الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتلوه فتلاقي من جهله برضه واخد كلب أسود بهيم وقلنا بهيم يعني ليس في جسده أي لون يخالف السواد النبي أخبر عنه الشيطان يروح مربيه وماشي بيه في الشارع ومبسوط قوي شيطان من شياطين الإنس ماشي مع شيطان من شياطين الجن والعياذ بالله فينبغي أن نلتفت إلى مثل هذه الأمور ولذلك كان من فقه الإمام مالك عليه رحمة الله بيقول عند الإمام مالك كده ولغ الكلب نجس إلا إذا كان لصيد أو حراسة ما يبقاش ولغ نجس شوف عند الإمام مالك كده ليه؟ قال لأن الشرع استثناء يبقى هو مش نجس عند الإمام مالك كده عليه رحمة الله فالكلب المضارب لو خدته عشان بس مجرد انك تقعده في البيت تصاحبه وصاحبك ويبقى زي اخواتك ما ينفعش يا حبيبي خدته بالاغراض اللي احنا قلناها يجوز لك هذا ان شاء الله آه، تعالى قولوا جميعا نعم أيوة إذا كان للأغراض دي يقول الإسلام حرم ثمن الكلب وبيعه وشراؤه إلا إذا كان ممن أبيح جايبوا لهذا الغرض فيباح ثمن إن شاء الله ولا شيء في هذا قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله